إذا كنا نريد أن نعيش القرآن وأن نحيا الكتاب كنت لنا لا نطمع في أن نفسره لأن تفسير القرآن متروك للزمن إلى أن تقوم الساعة وكل زمن سيتسع لتفسيره تفسيرا يتفق مع قضايا الكون كله أما الأحكام التكليفية فلا تريد تفسيرا لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى منها لأنها أمر يتعلق به ثواب وعقاب وأمر متعلق به ثواب وعقاب يستوي عنده من أدرك عصر النبوة ومن تدركه ومن يدركه قيام الساعة فيجب أن لا يكون فيه شيء غامض فإن كان هناك كنز لبعض الأسرار فذلك الكنز لأن بعض العقول لا تطيق أسرار الحياة التي يشير إليها القرآن الكريم ولذلك نؤثر دائما أن نقول أن كل مفسر يحوم بخواطر إيمانية حول القرآن الكريم فإذا ما أردنا أن نحوم بخواطرنا الإيمانية حول القرآن الكريم نجد أن القرآن الكريم نفسه طلب من أي مؤمن حين يقرأ الآية قبل أن يفسرها أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وتلك هي أول انتقاءة مع القرآن إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم مفهوم أنك إذا كنت إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله أما الاستعاذة قبل أن تقرأ القرآن لكن إذا قرأت القرآن كيف تستعيذ بعد أن تقرأ إذا إذا قرأت القرآن فاستعذ يعني إذا أردت واتجهت نيتك أن تقرأ القرآن فقدم لذلك بأن تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ولماذا؟ قال أمر طبيعي لأن معلقات المنهج عند الإنسان المؤمن إنما هي من عمل الشيطان والشيطان كما قلنا له عداوة مسبقة مع الإنسان المتمثل في آدم استكبر وقال خلقتني من نار وخلقته من طين أنا خير منه أسجد لمن خلقت طينا كل ذلك يدل على أن العداوة عداوة مسبقة وإذا كان الشيطان ممثلا في إبليس قد عصى الله بهذه الصورة فإن الحق سبحانه وتعالى أعلن طرده من رحمته وسماه رجيما مبعدا لماذا؟ قال لك لأنه لو لم يكن رجيما ومبعدا ربما كنت مكلفا عصى وهو عرجة أن يقبل الله التوبة منه ويغفر منه فيصبح مغفورا عليه فإذا ما صار مغفورا له حسن ظنك به فيريد الحق أن يقطع حسن الظن بوسوسة الشيطان ليه لأنه ليس عاصيا فقط وإنما عاص حكم الله عليه بأنه مطرود من الرحمة وعاص أخذ على عاتقه لأغوينهم أجمعين لأغوينهم أجمعين ولكن انظروا إلى المنفذ الإغوائي عند إبليس قال بعزتك لأغوينهم أجمعين انظروا كيف جلال القسم حتى من إبليس لم يجد أبدا منفذا إلى الخلق إلا بعزة خالقهم عنهم ولو أن الخالق أرادهم جميعا مهديين لما استطاع الشيطان أن يتقدم ناحيته ولذلك استثنى وقال إلا عبادك منهم المخلصين اللي تريد أنت وتستطيع ما يقدرش يبقى لي السلطان عليه آه يبقى استدرك إذا فقوله بعزتك كلمة بعزتك يعني عن خلقك لو أردتهم مهديين ما استطعت أن أغوي واحدا ولكنك تركت أمر الهداية للاختيار فالذي تريد أن تستخلصه لا دخل لي به هذا أول صدق من إبليس قل بعزتك إذ عرف كيف يقسم ثم قال أن طرق إغوائه ستنحصر فيما يأتي أنه أنا لا أقعد لهم على طريق الشر لأن ذلك طريق الشر غير محتاج إليه نفسه استحياء فأنا لا أذهب إلى الخمارة ولا إلى بيت الدعارة ولا إلى أماكن كذا أنا لا أذهب إلا مهابة الطاعة هؤلاء هم الذين أغويهم أنا فيه ولذلك قال في الثاني لأقعدن لهم صراطك المستقيم لما قالش هقعد على الطريق المعوج لأن الطريق المعوج سالكه لا يحتاج إلى الشيطان لأنه شيطان انتهت المسألة لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم شرح الصراط المستقيم وقال لك أنا حبيب من الجهات الآتية ثم لآتينهم من بين أيديهم وإذا قيل من بين أيديهم يعني من أمامهم ومن خلفهم أدي الجهة الثانية وعن أيمانهم أدي الجهة الثالثة وعن إيه شمائلهم أدي الجهة الإيه الرابعة والجهات كما تعلمون ست أين الفوق وأين التحت إذا هو هيجي من أمام يجي من خلف يجي من يمين يجي من شمال طب والفوق والتحت لم يذكر لهم مع ان الجهات ستة لانه يعلم جيدا كعهدنا بعلمه ان من تمثل الفوقية الالهية والتحتية العبودية لا يتأتى له الشيطان ابدا لانه يعيش في مستوى علو الهي فوقي وحديد عبودي تحته انتهى كل شيء يبقى اذا الجهتين دول لم ياتي ابليس من جهتهم ابدا انما جاء من اين الجهات من الامام ومن الخلف ومن اليمين ومن الايه ومن اليسار فوقيه ما جاش تحتيه ما جاش ومن العجيب انك ان نظرت الى وافدات الالحاد في كل عصر تجدها من هذه الجهات يقول لك تقدمي إيمان ده رجعي وده يميني وده يسار يقول لهم احنا مش في واحدة من دول لا احنا تقدميين نسب إلى التحلل ولا احنا رجعيين نصير إلى ما وجدنا عليه آباءنا ولا احنا يمينيين على عرف العصر ولا احنا يساريين على عرف العصر وإنما نحن أمة محمدية فوقية كل أمورنا جاء من فوق ولذلك علشان يطمئنك على ان كل امورنا جاء من فوق يطمئنك على انك اذا ما خضعت لحكم لله فاعلم انك غير خاضع لمساويك اذا لا ذله ما دام انت خاضع لاعلى منك وهو خاضع للي انت خاضع له يبقى ما فيش ايه فيش ابدا ذله ولا كتاب ابدا ولذلك الفوقيه دي هي التي جعلت الله يختار الأمة الأمية ليجعل فيها آخر صلة السماء بالأرض ويختار من الأمة الأمية برضه رسول أمي معنى أمي يعني إيه أمي يعني زي ما ولدته يعني لم يأخذ ثقافة من مساوية لا تثقف على الشرق ولا على الغرب ولا أرى لفلان ولا أرى العلان الحصيلة الثقافية بتاعته دي مش عند حد هو أمي يبقى كل اللي يجيبه معجز ومعجز يبقى ده لأنه من فوق إذا فالأميات شرف فيه وإن كانت مهانة لأمثالنا إنما هي شرف له بالك لو أن الأمة التي نزل فيها القرآن كانت أمة متحضرة كفارس أو الروم لقيل ارتقاءات حضارية وحبات عقلية وإصلاحات قام بها الناس ليقودوا حركة الحياة لأنهم كان لا الأمة أمية ولا تعرف حاجة من دي خالص يبقى إذا الأمية فيها جاية علشان تؤكد إيه؟ تؤكد صلتها بالسماء وأنه ليس للأرض فيها أي دخل فما دام ليس للأرض فيها أي دخل واللي قال القرآن ضرب أمي ما عندوش أي دخل يبقى إذا الكلام كله جاي منين يبقى إن حرمه بالأمية من معطيات عقول البشر فقد وصله بالعلوية التي تعلم البشر يبقى اذا اطمأنينه على ان مفيش حد هيجيب لان اذا جاء بشر بقضية ربما يأتي بشر فيتفوق بقضية اخرى وهكذا شأن الارتقاءات ال- الوصفية للعقل واحد بيخترع حاجة وبعد التالي يتزيد ويقع فمن الجائز انها اذا كانت من بشر يجي واحد ثاني يقول له لا اصلها مش من بشر اصلها مش من بشر ده امي وهم يعلمون أميته والأمة أمية إياك أن تقول بعد ذلك إن الأمة الأمية دي انتفضت انتفاضة كده في العالم وبعد ذلك نشرت إصلاحاتها وجعلت في العالم كله مقود لها نقول له لا ده أصلها مش من عندها كله جاي منين؟ العلو إذا ما دام الشيطان قد قال لأغوين ولأقعدن لهم صراطك المستقيم ولآتينهم من كذا ومن كذا ومن كذا يبقى الشيطان مصر على أن يغوي ليه؟ قال لك ولماذا يكون هو العاصي الوحيد؟ ليه يكون هو العاصي الوحيد؟ ما دام عصي وحصلت فيه الحكايه دي. أما قال لك ليه ما الكل ما يبقاش إيه؟ عاصي. يقول ربنا سبحانه وتعالى لم يترك له هذه المسألة. وفي فرق بين معصية ومعصية احنا قلنا في بعض الحلقات ان ادم عصي والشيطان عصي ايه الفرق بين معصية هذا ومعصية ذاك ما هو الاثنين عصي قال لا فيه فرق بين معصية في القمة ترد الامر على الامر تقول له لا ما كانش لك حق تأمير مسجد انا ما اسجدش ليه وفيه ثاني معصية تقول الامر صح والتكليف حق ولكني ضعيف النفس لم استطع ان احمل نفسي على المنهج يقوم يقول له ربنا انت عصيت في دين القمه قم تتلقى كلمات تتوب الي فاستغفرك قعد أم- عمل كده ابليس عمل الناحيه الثانيه اذا فابليس مصمم على الاغواء واذا امتنع عليه خلق في معصيه ينقله الى معصيه اخرى يذهب إليه من الباب الذي يريحه إذا وجد إنسان متشدد في ناحية من من لبقته إنه ما إنه ما يعافرش وياه يسيبه بس يروح له حتة تانية ولذلك تجد هذا هو الفارق بين معصية يوحي بها الشيطان ومعصية تصر عليها النفس عشان ما نظلمش الشيطان في كل حاجة فإذا نفسك حدثتك بمعصية ووقفت عند المعصية ولا تتلحلح عنها فاعلم أنها من النفس لأن النفس تريد المعصية من هذا اللون فقط يمكن واحد ما تقدرش تمشيه بمال الدنيا لكن واحدة بنظرة واحدة ت- فلما يجي الإنسان يلاقي نفسه واقف عند معصية مخصوصة يلحلح نفسه ده بتقول له هي دي يبقى دي من النفس لأن النفس تريد صاحبها عاصيا على لون خاص يحقق لها شهوة لكن إبليس ليس كذلك إبليس يريد المؤمن عاصيا على أي شكل من أشكال المعصية فإن عز عليه في باب من أبواب المعصية يترك له إيه بابا آخر من أبواب المعصية وما دام الشيطان رجيم مبعد كلمة رجيم دي تحذير من الله إياكم أن تتصوروا الشيطان عاصيا ربما أقبل توبته فتنخدعوا بما يزين لكم أبدا ده خلاص فصل فيه وهو أقسم إن هو لازم يغويكم أجمعين وقال على الطريقة بعد ما يفضح نفسه لبين الطريقة كان المفروض في النص اللي جه قال لي ده انا هعمل فيك كذا واجي لك عن طريق كذا واحط لك كذا كان المفهوم في الانسان البشري يعمل ايه؟ اه شفت بقى كان يحتار انما مع التنبيهات دي إيه؟ ومع ذلك برضه قلنا على الابواب و- و- وقالوا ان كان ذلك من علم الشيطان في القسم اولا وفي تحديد الطريقه ثانيا فمن غفله الشيطان انه دلنا على طرقه ناحيه المؤمن وذلك من رحمه الله بالايه؟ بالمؤمن فاذا كان الشيطان بهذه المثابه ويجري من ابن ادم مجرى الدم ان انت اذا ما قرأت القرآن الاول تبعد هذا العنصر عن نفسك ليه هبعده عن نفسي لان الشيطان مهمته ان يخلخل فيك منهج الله واذا ما استمعت الى منهج الله عايز يبعدك عن هذا فاذا اردت بقى اصلح القابل علشان تمكن للفاعل ان يظهر فعله ايه يعني قال لك لان كل فعل ما يكفيش ان تفعل لازم الذي تفعله معه يكون قابل للفعل فاذا هناك شيء اسمه الفاعل والقابل الفاعل والقابل القرآن القرآن وبعد ذلك يتلى وناس ساعة ما يسمعوا لك ايه ومنهم من يستمع اليك حتى اذا خرجوا من عندك قالوا الذين اوتوا ايه ماذا قال انفا ايه يعني اللي قاله الله القرآن معصوص بيه ايه اه لان هو فاعل القرآن فاعل صحيح انما القابل غير موجود القابل غير موجود خلاص آه آه لولا أعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمل والقرآن واحد إذا ففيه فرق بين الفاعل وبين القابل وعلشان نوضح المسألة دي مين في الأمور المادية الفاعل يكون واحدا ولكن القابل يغير الحكم القابل يغير الحكم انت مثلا في الشتاء تنفق ثيابك ساعة تخرج وتجد الجو بارد بتنفق ليه اه بتدي شوية من دفء نفسك على ايدك الباردة اطرافك باردة طب ولما تيجي تشرب الشاي بتنفخ فيه عشان ايه قال لا بقى بتنفخ فيه عشان تسخن وتنفخ عشان تبرد تقول الفاعل واحد لكن القابل مختلف الفاعل واحد ولكن القابلة وما دام الفاعل واحد والقابل مختلف يبقى ما يكفيش ان تقول ده قرآن لازم تصفي اداة الاستقبال للقرآن تصفي اداة الاستقبال للقرآن ازاي عشان الفاعل يبقى ايه القابل بتاعه من ناحية الهدى فتصفيها ازاي الا حكاية الشيطان دي طب امال انا اذا قلت اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يبقى انا ابعدت الشيطان ايه اوردت على نفسك قصته مع الله وقصته مع ادم وكل خاطر يبعدك عن المنهج حتم فيه يبقى اذا صفيت اهلك للاستقبال للقرآن ليكون فعل القرآن كما يريد الايه كما يريد الحق سبحانه وتعالى طيب قد تستعيذ بالله من الشيطان فيه مستعاذ به وهو الله مش كده من مين من الشيطان نشوف كده الشيطان مش خلق الله هو خلق الله وانت خلق الله من الممكن لخلق الله ان ينفرد ان ينفرد بخلق الله ويبقى الايه بقوته ما دام الاثنين بعيدين عن الخالق لهم انما اي واحد منهم يلتحم بخالقه يبقى الثاني ما يقدرش عليه يبقى يقدر على متى يقدر عليه اذا انفرد به دون خالقه انما نضرب ولله المثل الاعلى ولد صغير مع ابوه وابوه شاب وفتوه كده وبعدين الولد الصغير شرط شويه من ابوه شويه الصبيان مسكوه يضربوه قام راح جري على مين وحاطط ايده في ايده كده يوم العيال التانيين يعملوا ايه يخافوا ويمشوا ليه لان كانت الاول قوه الصبي مع قوه الصبي لكن دلوقتي مش قوه الصبي بقى ده قوه من استعاذ به الصبي اذا اذا تركت نفسك للشيطان ينفرد بيك فعلشان تنفذ منه تعمل ايه تستعيذ بالله اللي خلق الشيطان يقوم ده يروح منع لك العملية من ايه من من اولها ولذلك حين تجد قوما مع قوم بالمؤمنين بالكفرين مثلا يقول له إن ظل المؤمنون موصولين بربهم محال أن يهزمهم الكفار إنما إمتى يهزموهم إذا إذا اضطرفوا بعيد عن ربنا حين يضطرفوا بعيد عن ربنا يبقى تيجي هنا الإيه تيجي تبقى القوة والقوة بقى تبقى تيجي الإيه ولذلك حين يحصل لطائفة من المؤمنين أن تنهزم على كافرين فانت بص في الحتة دي وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان دعوهم إلا أن قالوا إيه اغفر لنا ذنوبنا اه احنا عرفنا هم انف- استفردوا بنا ليه اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين يبقى اذا ما بينفرد خلق بخلق تبقى كل قوة واحد بقى الغاوي يغلب انما حين يذهب واحد من الخلق الى خالقه ويرتمي في جانبه وفي احضانه يبقى الثاني ما ايه لا يغش عليه ابدا يبقى اذا يقدر البشر على البشر متى اذا بعد عن الله نقول له طيب عال قوي ولما يكونوا الاثنين موصولين بالله يقول لك ما يتخانقوش هيتخانقوا ازاي؟ الاثنين موصولين بالله ما فيش يبقى في خناق ده لازم في خناق يبقى حاجه ثانيه خالص اه يبقى اذا ساعه ما تقرا القران تريد ان تصفي جهاز استقبالك تصفيه تتلقى ارسال القران تصفيه بماذا؟ بانك انت تبعد نزغ الشيطان عنك وتعرف الحيثيات اللي ربنا قالها فيه والكلام اللي هو قاله حينئذ تستقبل القرآن بصفاء وتأخذ منه كل عطاء إذا ربنا لما قال لنا البو... البعض اللي نقرأ من القرآن قال إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله إيه؟ آه لأنه بين لك إن, الش... إن الشيطان ده ملوش سلطان إلا على مين؟ من على يبقى ولي انما في عدوان الله والسلطان ايه الشيطان يجري ابدا مش ممكن ولذلك الشيطان هيسخر منا جميعا في الاخره ده علم يسخر منا ليه؟ هيجي يوم القيامه يقول إيه؟ ما كان لي عليكم يا خايبين ما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي يعني انتوا كنتوا على تشميري انما في واحد منكم ثبت كده وانا كبرت عليه ابدا ما كان لي عليكم من سلطان إلا إن دعوتكم فاستجبتم لي ما- ما هو السلطان ما هو السلطان السلطان هو القهر على فعل لا يريده من يفعل مش سلطان عليه قال له رقص زجل يبقى ده اسمه سلطان ال- ايه القهر قهره على ان يفعل شيء هو مش راضي عنه هذا نوع من السلطان او يقنعه ليسجد بطواعية كده يقعد يقنعه يبقى دي سلطان الحجة إذا فالسلطان نوعان قهر لمن لا يريد الفعل خلاص وإقناع آه إقناع يجعلك تقبل على الفعل وأنت راض والفرق بين السلطانين أنك في الفعل الأول مقهور كاره وفي الفعل الثاني مقتنع متبع هذا الاثنين الشيطان بيقول اروني اي سلطان كان لي عليكم لا استطيع ان اقهركم على عمل لا تريدونه وليست عندي حجة اقنعكم بها بانكم تعملوه انما المسألة خيابة منكم ما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوا انني ادعو دعوتكم كده فرحتم مستجيبين لي يعني المسألة مسألة ايه مسألة سهلة عليا يعني. يبقى انتم اللي خايبين وهكذا شأن من اتبعوا واتبعوا استبرأ الذين ايه من الذين اتبعوا برضه وقالوا عن الذين اتبعوا غازوا يقولوا اه لو ان لنا كرنا فن- فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا مفيش كر ولا اي حاجة اذا فقول الله سبحانه وتعالى لمن يريد ان يقرأ القرآن يفتح له باب فيوضات القرآن وعطائه بأن يمنع عن نفسه تلبسات الشيطان والشيطان ربنا خلقه واعطاه قدرات تلبس لماذا قال لك لان لو الساعة كده مسألة ركيزة كده بدون مقاوم ما يبانش حرارة الإيمان ولا حرارة الإقبال على التكليف إنما لما يوجد شيء يغري ويلح ومع ذلك أنت صامت يبقى هو ده الإيمان. يبقى إذا دي دي فكرة ظهور الشيطان ولا واحد يقول لك طب الشيطان ده بس ربنا بعته لنا إيه؟ الله أمال إزاي؟ ما تجيش أبدا الحركة الاختيارية والحركة الأبدية والحركة التكليفية ما فيش فترة أبدا لازم فيها نشوف أنت زي زي- زي ما بنحاول اننا نيجي مثلا نوظف ونغريه بريسوس مثلا لو ما كناش نغريه بريسوس يمكن يمشي على الطريقه وخلاص تسلسل المساله انما في اغراءات بالرشوه وبعد ذلك يصمد بذمت- بذمته وبيقينه وبايمانه وبنزاهته يبقى ادي الايه ادي الكلام وهو الله يريدنا كذلك والا فاذا كان الله يريدنا بنا معارضا تبقى مسألة سهلة ما كانش حد غيره بياخدنا منه أبدا إنما أراد الله أن يثبت أن من خلقه من يذهب إليه اختيارا وهو قادر أن لا يذهب ليه؟ لأن دي تعطي صفة المحبوبية للمعبود صفة المحبوبية إ- إ- إذا جعلهم كلهم مؤمنين تبقى دي صفة القهرية قهرهم على أن يكونوا مؤمنين يبقى صح- ثبت له صفة القهر والقدرة انما ما ثبتتش له المحبوبية هو عايز المحبوبية دي اللي تخليك انت قادر ان لا تطيع ومع ذلك ومع ذلك تطيع ضربنا مثل ولله المثل الاعلى قلنا ان عندك اثنين عبيد خدم واحد اسمه سعد وواحد اسمه سعيد سعد ده انت عامل له خدمة لجام سعيد تروح جايبه شكله جايبه أله قدرة على أن يتأبى عليك لا قدرة له يبقى جايب ايه ده القهر والتاني مخلوط يا سعد مرحب وجاي لك كده بدون حبل وبدون يبقى نقول اللي تثبت له صفة المحبوبية يبقى الثاني يبقى الله ترك امورا تقهرك على العبودية له وهي الامور التي لا اختيار لك فيها وترك امورا تثبت له المحبوبية في التكليف محبوبية بالتكليف دي مرة ترتقي لأن قد تكون المحبوبية علشان العطاء اللي بيديها لك ربنا وصحيح كلنا عايزين كده برضه عطاء وعايزين الجنة وعايزين نتنعم وعايزين مش عارف ايه يقول لك برضه اللي يجي اللي- اللي يجي لي على دي حدها له مش خاضرهم له انما اللي يجي لي على حته ثانيه برضه اديها له اللي يجي لي على حته ثانيه اديها له برضه ولذلك ل- ل- ل- لبعض اهل اللطائف في قوله فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد والجنة أحد ما هو انت ما هو قال ومن كان يرجو جنة ربه لا ده لقاء ربه الأنس للقاء يبقى الذات يبقى انت كنت بتعمل للذات مش بتعمل للعطاءات وآثار الذات لا اللي بيعمل الجنة هياخدها واللي بيعمل لما هو فوق الجنة هياخدها ولذلك في الحديث القدسي أولو لم أخلق جنة ونارا أنا كنت أهلا لأن وضع يعني لازم كنت أخلق جنة ونار. وده اللي بقى العدوية قالت كده مش كده قالت رابعة كلهم يعبدون ايه من خوف نار إلى آخره ولذلك هي قالت اللهم إن كنت تعلم أني أعبدك طمعا في جنتك فحرمني منها وإن كنت تعلم أني أعبدك خوفا من نارك فأدخلني فيها أنا بعبدك لأنك تستحق أن تعبد. تستحق أن تعبد يبقى إذن الحق سبحانه وتعالى لما يجي علشان نقرأ القرآن يقول صف نفسك من الأرض. ليه؟ لأن الخلق حين تقيس أفراد الإنس ببعضهم وتك- وتقيس ج- إنس جنس الإنس بجنس الجنس تجد فوارق في العطاءات البشر منا كائنات أفراد مستويين بأننا أم- إنسان وإنسان إنما كل واحد منا عنده فرص مش عند الثاني كذلك الجنس من الجن عنده فرص مش عند الثاني ازاي انا قال لك لان لما تيجي تشوف مثلا ان ربنا خلق الانسان من طين وخلق الجن من نار الخصائص العناصر اللي تكون منها لها هل انت وانت مخلوق من طين يعني من من الماده اياها دي اذا ما جاءت آه، مثلا آه، تفاحه وراء الجدار ايتعدى طعمها لك؟ لا طب اذا جاءت جمرة من نار وراء جدار انت جالس اليه مم، تتعدى مم. يبقى اذا نفذت من الجماد ولا لا كذلك الجن اللي هينسلق من نار يبقى له خصائص اشف والطف من خصائص الانسان لكن برضه الانسان ربنا مديله اشياء ازاي قال لك هو العنصر القوي اللي تميز ببعض عطاءات ده انا استطيع المي- انت الادنى منه في هذه ان امكنك منه واجعلك تفخره ويبقى خدام لك الله اذا المساله مش بالعنصر ما بتستفيدش مواهبك من العنصر ده بإرادة المعنصر اه بإرادته ما تقولش ده بقى من جنس أعلى يبقى له خصائص أعلى يقول لك لا هخلي الجنس الأدنى ده هو ولذلك ايه وانه كان رجال من الانس يعوذون برجال من الجن يجيبوهم يقدموهم بس اسمعوا فزادوهم رهقا ما يفتكروش انهم لما خدوا فرصة اكتر من افراد جنسهم وبقى عندهم حد يديلهم حاجات ويعمل لهم اشياء انهم هيبقوا احسن حال من فاقد هذا الشيء بل يفضلوا تعبانين طول عمرهم يبقى اذا العنصر اللي هم خدوه زائد في تكافؤ الفرص ما كانش سبب سعادتهم كان سبب شقائهم وانه كان رجال ايه راحه كويس من الانس يعودون يبقى خدوا فرصهم بقت فرصهم اقوى مش كده طيب ريحوهم في الدنيا لا زادوهم رهقا الله طب ليه الحكايه عشان ايه الحكايه دي؟ أما قال لك ايوه يا اخي لان من الذي يصنع التوازن في اي مجتمع ما هو التوازن في أي مجتمع لا يصنع إلا إذا تكافأت الفرص تفضل القرية آمنة مطمئنة وده خايف من ده وده خايف من ده أنا خاف أضرب واحد قلم لا يجي يجبني ويضربني قلم مش كده ولا لا يبقى تكافؤ الفرص وخلينا إيه نعيش ويا بعض انما جه ولد عندي في عيلتي وراح العسكريه وتعلم ضرب النار وراح شاري له بندقيه وهو جاي وبقى عنده بندقيه والعيله المقابله ما عندهاش بندقيه ماذا يكون؟ اختل تكافؤ الفرص وما دام اختل تكافؤ الفرص بقت عنده فرصه مش عند الثاني يبقى الطغيان يزداد لكن لما يجي واحد من العيله الثانيه بقى ويعرف السر ده ويروح يشتري له بقى بندقيه انقح من دكه حصل التوازن ده يخاف يطلق طلقه احسن من الثاني آه إذا تكافؤ الفرص في الحياة هو اللي عامل التوازن إمتى التوازن يختل؟ إذا اختل تكافؤ الإيه؟ تكافؤ الفرص فالذين يستعيذون بالجن عشان يعملوا لهم أشياء كده و... وينبسطوا منهم نقول لهم آه لو فهم البشر لو فهم الإنس إن اللي عنده قدرة علشان يسخر الجن لو نظرت إليه في شكله لوجدته شكلا متعبا في حاله المالية متعب في أولاده متعب كل زوايا حياته ملخبطة ورغم إنه يضحك على الناس وياخد منها فلوس يموت على أسوأ حال إذا الفرصة دي على فلوسي أبدا فزادوا عشان ربنا يرضى في أخي فزادوهم إيه؟ فزادوهم رهقة يقعدوا إيه؟ يتعبوهم والبشر بقى لو الإنس عاقل يقول لك الله طب اللي بروح ده عشان يسخر الجن ويعمل لي ويعمل لي ويعمل لي ويعمل لي دي طب ده هو رزق ممن لا يقدر على تسخير الجن شوف العجيب الرزق بتاعه جاي منين؟ ليه ما بيسخرش الجن تبقى دي اول الخيبه انت بتسخر الجن لكن بتاخد رزقك من مين؟ مين اللي ما بيسخرش الجن؟ تبقى مش نفعك حتى في ايدي نعم ولذلك اقرأوا جيدا قول الله سبحانه وتعالى عشان تعرف التوازن في العالم موجود ازاي اقرأ قول الله سبحانه وتعالى واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان لأنه كان معصوم ربنا اداله انه يسخر دول انما هيسخرهم في ايه؟ في ناحية الخير فقط لأنه معصوم ولذلك ما ما سافرش بتسخير دول وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت الله ملكين جايين يعلموا الناس السحر ملكين بس شوف الإنصاف بل وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر يبقى احنا جايين علشان نبين لك أن الحق الأعلى قادر على أن يعطي الأدنى قوة تسخر الأعلى ولكن رحمة بالأدنى مش عايز يدي لأن دي قد تفتنه لأنه هياخد فرصة ليست عند غيره وقد يقول أنا سأستعملها في الخير لأن أنت بتقول كده دلوقتي إنما ما نعرفش تغيرات نفسك يمكن يجي في وقت كده تزعل من واحد قوي تروح نستعملها في الشر اذا نقول احنا الله يقدر على ان يعلم الادنى خصوصيات تعمل ايه تسخر له الاعلى من الجن لكن من مصلحتكم انتم انكم ما تتعلموهاش ليه لان احنا فتنه لجواز ان تاخذ انت هذه الفرصه في الضرر فتزداد بها شرا وتزداد بها معصية وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر كلمة فلا تكفر يدل على إن كل اللي بيتعلم هذه المسائل وإن تعلمها على ظاهر الأمر أولا بأنه يستعملها في الخير وإن أنت تكلمت الآن وقت التحمل إنما أنت لا تملك نفسك وقت الأداء وقت التحمل شيء ووقت الأداء شيء آخر إذا فالحق سبحانه وتعالى يعلم مكايد الشيطان ويعلم مداخله إلى النفس البشرية ويعلم أنه سيوسوس له وسوسة تفسد كيماوية فطرته ما دام تفسد كيماوية فطرته يبقى القرآن هيجي على إيه؟ فطرة فاسدة يوم لما يجي على فطرة فاسدة إيه اللي يحصل؟ ما, ما, ما يحصلش له استقبال الفيوضات يبقى علشان كده نقول لك بقى إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إذا ساعة ما بنقرا بنقول إيه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما دام استعذت من خلق إلى إلى خالق لا يجرؤ الخلق مجرد سماع هذه الكلمة الشيطان يسمعها منك يعرف أنك تنبهت إلى من يغيثك منه وما دام انت تنبهت الى من يغيثك من الشيطان الشيطان يخنس لانه اذا ذكر الله ايه خنس اذا ذكر الله خنس يبقى اذا قول الله اذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم ليؤدي القرآن مع جهاد استقبالك صفاءات الارسال وبعد ذلك تكون لا, ق... لا سامعا من بشرا يتكلم ولكنك تكون سامعا لله يتكلم ربنا بيتكلم امال اذا قرئ القران فاستمعوا له وانصتوا ليه ليه لان ربنا اللي بيتكلم انت ما بتشوش على واحد اللي بيقرا مش هو اللي بيقرا ولذلك مره قلت في حلقه ان سيدنا جعفر الصادق رضي الله عنه وكان أبصر آل بيت رسول الله بأسرار القرآن من اللي مفزعات الحياة عند الإنسان إيه الخوف الغم والهم خوف المكر بك تعلق آمالك بالدنيا مش هي الحاجات دي كده ايه اللي بي... الخوف الغم خوف المكر بك والكيد من الناس بك تعلق امالك بالدنيا ادي العناصر بتاعت فسيدنا جعفر الصادق لانه قرأ القرآن مستعيذا بالله من الشيطان الرجيم فألهمه الله اسرار فيوضات كتابه ثم يقول كده يقول عجبت عجبت لمن خاف عجبت لمن خاف ولم يفزع إلى قول الله سبحانه حسبنا الله ونعم الوكيل شوف الدقة الأدائية فإني سمعت الله بعقبها يقول مش قرأت ولا سمعت فين لا سمعت الله بعقبها يقول فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم وانتهينا إلى أن هذه الاستعاذة تصفي النفس البشرية وتعيدها إلى الفطرة الإيمانية حتى تخلصها من وسوسة الشيطان الذي قد يعوق قابلية النفس المطمئنة إلى ما في القرآن من منهج إذا فاستعاذة قارئ القرآن بالله من الشيطان إعداد للنفس حتى تستقبل كلام الله بصفاء لا يشوبه نزل من الشيطان وحين تستعيذ من الشيطان وهو خلق الله تستعيذ بمن بمن خلقه لا يقوى الشيطان على ان لا تكون له مواجهة الا اذا انفرد بك دون خالقك اما ان تكون في معية خالقك فلن يبدو الشيطان ان يذهب اليك ابدا ولذلك المعية مع الحق سبحانه وتعالى يعطيها الله صورة تخلع قدرته على العاجز مثلا حينما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار في غار سور في الهجرة ماذا قال له صاحبه أبو بكر أبو بكر يقرر واقعا قال له لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا فجوة الغار باينة من تحت المواجهة كده مسدودة لكن الفتحة تحت فلو أن واحدا منهم نظر من تحت قدميه لرأى رسول الله ورأى صاحبه هذا واقع ما يكذبش ما ينقضش إلا بشيء إيماني جديد يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لصاحبه ما ظنك باسمين الله ثالثهما اللي تشير إليها الآية لا تحزن إن الله معنا إذا فأبو بكر مع رسول الله في معية من؟ الله في معية الله هل في معية الله رد على قول ابي بكر لو نظر احدهم تحت قدميه لرآنا نعم يعني معناه اطمئن فانه لو نظر احدهم تحت قدميه لا يرانا ازاي قال لك لان في معية الله وما دام نحن في معية الله والله لا تدركه الابصار فكيف تدركنا الابصار شفت المعية كيف خلعت خلعت على المصاحب لها فكذلك إذا استعاذ الإنسان بالله من الشيطان كان في معية الله والشيطان لم يدخل في معركة مع الله وإلا وإنما دخل في معركة مع خلق الله فمن أراد أن يستفرد به الشيطان فلينعزل عن الله ومن أراد أن لا يتمكن منه الشيطان فليدل صلته بمعية الله حين تكون في معية الله والشيطان لا سبيل له عليك ويتكلم الله الصفائية تأتي إذا هذا هو معنى إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن نعم إيه الأصل كده لأن القرآن بدأ مقروءا باسم ربه فكذلك يبدأ مقروءا باسم الله المسألة واحدة رسول الله حينما كان في الغار وجاني الوحي وقال له اقرأ اقرأ تتسلب أمرا أن يكون حافظا شيئا يقرأه أو ان يكون قدامه مكتوب ورسول الله لم يكن عنده محفوظ ولم يكن فيه مكتوب يعرف يقراه لا دي موجوده ولا دي موجوده قال ما انا بقارئ رسول الله منطقي مع نفسه والحق منطقي مع قدرته قال له اقرأ قال له ما انا بقارئ أتعرفون لماذا كان هذا الترديد اقرأ ما أنا بقارئ إنما كان ليرد على شعوذة أثارها خصوم الإسلام فيما بعد الإسلام ب 14 قرن قال لك ده القرآن ده شوية وسوسات وأحاديث في النفس بتاعت محمد وبقى يقولها وشخصية مش عارف ايه آه نقول له أهي قول قول الله اقرأ وقول محمد ما أنا بقارئ يدل على شخصيتين متميزتين شخصية آمرة جازمة وشخصية ممتنعة لو كانت المسألة مسألة واحد اللي بيتكلم ما كانش تنفرد الشخصية الآمرة وتيجي الشخصية الثانية الم- الم- الممتنعة إنما ده بقول نقرأ يقول ما أنا بقارئ ده شخصيتين شخصيتين متميزتين وكل شخصية منسجمة مع صفاتها فالشخصية التي تقول اقرأ هي مقدرة على القراءة والشخصية التي تقول ما أنا بقارئ شخصية تعرف الأسباب وقدر الأسباب وتعرف مواقعها من الأمية إذا فهنا شخصيتين متميزتين مش شخصية واحدة بتقرأ لها هواجس إذا فقرأ القرآن أولا باسم إيه؟ اقرأ فحينما يقول ما أنا بقارئ يبقى منطقي فالحق يكون له أنت تقرأ باسم الأسباب لأنك قارئ أو لأنك بتكتب أو لا ده أنت تقرأ باسم ربك مش باسم تعليمك باسم ربك وتلك ليست بدعا باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق يعني بيخلق من عدم وكذلك هيخليك تقرا وان لم تتعلم القراءه مش عجيبه عليه الحكايه اقرا باسم ربك لا باسم انك تعلمت الذي خلق خلق الانسان من علق اقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم وليه انت عايز تقرا مما تعلمته من البشر ولماذا لا تقرا مما تتعلمه من خالق البشر ليه اشمعنى يعني الاسباب عندكم اه يبقى اذا ولذلك شوف اقرا وربك الاكرم ليه لانني حين اتعلم القراءه والكتابه من واحد مثلي يبقى ده دليل من كرم الله لانه نقلها الي انما حين اتعلم من غير ذلك يبقى ده اكرم بقى يبقى فيه كريم وفيه وفيه اكرم يبقى اذا الحق سبحانه وتعالى يقول لمحمد انت لا, لا انت لا تقرأ باسم انك تعلمت ولا باسم انك حافظ انما انت تقرأ باسم ربك وما دام باسم ربك اذا اراد ان يقول له كن فيكون يبقى ما تقولش تعلمت او ما تعلمتش فكما ان القران بدأ باسم ربك فكذلك نحن ايضا نتلوه باسم الله بسم الله كلمة بسم الله دي لازم ناخد معناها من من زاويتين الزاوية الأولى فيما نلحظه في لغة البشر إذا كلمك إنسان في أمر من الأمور ويريد إقناعك به وتنفيذك له تقول له يا أخي أنت بتتكلم باسم مين؟ يقول لك أنا بتكلم يا سيدي باسم مأمور الضرائب باسم وكيل النيابة الله إذا جاء بالصفة م? التي تقهرك على أنفسك لما يجي لك باسم الشعب نحكم مش كده ولا لا؟ لا باسم الدستور يعني ما المبرر اللي انت قال لك باسم كذا اه من يبرر على اقبالك على اي عمل تعمله انت ذهبت لتحرس الارض عشان تديك درع انت لا خلقت الارض ولا تعرف عدد العناصر اللي فيها قد ايه ولا البذرة خلقتها ولا المية نزلتها من السماء كل ما في الامر انك حرصت كده اعملت بفكرك المخلوق لله في المادة المخلوقة لله بالطاقة المخلوقة لله تبقى انت عملت ايه اه تبقى انت حين تقبل على الزراعة تقول بسم الله يعني انا لا اقبل على ان ازرع باسمي لانني لا عملت يدي ولا عملت يدي ولا قدرة لي ولا قدرة لي لارجيل الارض على ان تنبت الله واذا مثلا ذهبت لتشعل مثلا ال- السقاط انت مالكش قدرة على شيء من هذا ابدا فاذا اقبلت على اي عمل من الاعمال فما هي قدراتك التي ترجين العمل على ان ين- أن ينفعل ماليش حاجة أبدا أمال هي إيه تقول لي بسم الله أنا جاي لك بسم الله الذي سخرك لي آه يبقى هذا حين تقبل على أي عمل تقول بسم الله أنا أقبل عليك بسم الله الذي سخرك لي وأمرك ألا تخرج عن طاعتي أمرك أن لا تخرج عن طاعتي لأنك مسخر لي أما لو أن قدرتي وقدرتك ولا قدرة لي علي ولا تدخل في طاقتي ولا في استطاعتي يعني الشمس دخلت في استطاعتني عشان لا اطلعي الله القمر دخل في استطاعتني الهواء دخل في استطاعتي عشان يقول لي هد الغمام دخل في استطاعتني انما بسم الله يعني حصل منه كل ذلك بسم الله الذي سخر هذا الشيء اذا فحين تقبله على اي عمل من الاعمال انظر الى المنفعل لك في هذا العمل تجد لا قدرة لك عليه وما دام لا قدرة لك عليه مرة تتعامل معاه ازاي قال لي انا اتعامل باسم من سخره لي باسم من سخره لي ادي واحدة الشيء الاخر انك قد تعمل العمل وليس في ذلك إلا الأمر المادي اللي ينتج من العمل زي الكافر زي الكافر إما ياكل إما يشرب إما ي- ي- يحرق إما يت- أعمل أعمل أي حاجة قال لك هو المؤمن هنا فايدته بقى يقول أنا بعمل العمل ده لأن الله أباحه لي أو أمرني به فيبقى في ساعة العمل الائتمار من ناحية المنفعل لأنه سخره وأنا ما أقبلتش على العمل ده إلا وفي دار الله يقول لما يبقى في دار الله أستفيد من عطاء هذا وأستفيد عليه ثوابا آخر ثواب آخر في غير زمنه هيجي لي في زمن ثاني ولذلك ربنا لما يجي يقول الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة ساعة المؤمن كده ما يشوف ان عمله اللي عمله في الدنيا لصالح نفسه وبعدين ربنا اداله عليه جزاء يقول يا سلام ده الحمد لله كمان على الحكايه دي الحمد لله اولا والحمد لله ايه؟ اه اخيرا يعني المساله الله يبقى اذا ساعة تكون في اي شيء بسم الله معناها انك دخلت عليه بلا حول منك ولا قوه ولا طول وانما دخلت عليه لان الله سخره لك ولو لم يسخره الله لك لما استطاع ان ينفعل لك او ان يعطيك كمان ولذلك انا قلت لكم ان مثلا ال- الانعام حيوانات دي اللي احنا نستانسها فيه بعض الحيوانات لا نستطيع ان نستانسها نستانس الجمل ويمكن نستانس الفيل انما ما نقدرش نستانس ثعبان قد كده ولا ديب قد كده ليه المساله مش مساله قوه بقى ترك الله هذه الأشياء منطلقة ولا تستطيع أنت أن تستأنسها حتى تعلم أن الله لو, لو لم يذلل لك الأولى لما استطعت أن تذللها بدليل إيه؟ إن كنت شاطر خلاها تستأنس لك وذللك أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون إذا لو لم يذلل إذا ترك الله بعد الوحوش غير المستأنسة عشان يقول لي إن كنت بتستأنس بشطارتك استأنست الجمل فالدنيا هي تستأنس لحتة الحية الصغننة دي يقوم يتركها كده فورا عن حضره ما دام ربنا ما ذللهاش ليه فذللناها يبقى مش ممكن تذلل يبقى ترك الله سبحانه وتعالى هذه عشان ايه يلفتنا حتى لا نختار فاذا اقبلت على العمل وقلت بسم الله فكأنك دخلت على العمل باسم من سخر لك المنفعل لك لا بقوتك إذن فهو لا يتأبى لأنه حتى من فعل الكافر طب ايه الفرق بين اللي ما قالش بسم الله وهو كافر واللي قال بسم الله اللي قال بسم الله وهو مؤمن دي انفعل له وده انفعل له ان اخذ الثامن واخذ انه مصاب على عملية استحضار الله في الفعل وكأنه لم يفعل اي فعل الا وفي باله الله الله سبحانه وتعالى ادي الفرق بين الاثنين فرق بين الاثنين ان دي منفعل له ودي منفعل وبعد ذلك يطلق الحق سبحانه وتعالى اشياء في الكون عشان ما تفهمش ان هو ذلل لك الاشياء وهي خاضعه لك ثم انفلتت الاشياء منه ما يقدرش يقبضها عنك لا يقدر يقبضها ادي الفرق بين الحق سبحانه وتعالى وبين الخلق الحق يطلق القانون ويقيده وانت تطلق القانون ولكنك لا تستطيع ان تقيده ولذلك الحق سبحانه وتعالى عمل موانيس في الكون موانيس في الكون بيروح خارقها في بعض الايه الاحايين خارقها في بعض الاحايين ليه عشان يلفتوا اليه ليلفت الناس اليه لما يلفت الناس اليه لما نيجي تقول مثلا المسائل مش آه ده بتنزل المطره وبينزل الغي- الغيم وبيجي والسحاب ومش عارف ايه بتاع والارض دي ممطره دائما يقوم يجي في حته ممطره دائما كده ويروح عامل فيها شويه جفاف يموت مواشيه تبقى مش خاضعه لناموسك مش خاضعة لناموس وإنما خاضعة لإرادة خالق الناموس مش معنى إن الناموس يعني تكتمل يبقى خلاص انتهت المسألة وانفلتت القوانين من الله والناموس هو يعمل عمل يقول له لا يروح عاملها كده وخارق لك الإيه؟ خارق الناموس ويعرض لنا المسائل كده في خلق ناموسه علشان نعرف ان كلمة بسم الله الرحمن الرحيم لها مدلول في الايه لها مدلول في الكون تيجي مثلا خرق الناموس مثلا احنا نعلم ان مثلا لما بدنا ي- ن- ن- نكسر الذريه بنتجوز راجل وامراه مش كده ولا ايه يقول لك فاوز تاني شوف بقى ربنا هو عارضها على الارض كده يقول لك اوعى تحكم على الحكايه دي بالعالم لله ملك السماوات والارض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذكور او يزوجهم ذكرانا ويجعل من يشاء عقيما يبقوا الاثنين موجودين ذكر وانثى ومفيش يبقى يجب الناموس مش هو اللي مش هو اللي بيتصرف إرادة خالق الناموس لو أن الناموس هو بقى اللي بيتصرف فيبقى الناموس هو المتصرف هو اللي هو الحاكم ولذلك الحق سبحانه وتعالى يعرض لنا هذه المسائل بأن الحق سبحانه وتعالى الشيء اللي أنت عقلك يتأباه يقوم عامل لك إيه؟ انه عنده لا عنده لا عندك انت انما عندي لا عندي يجي مثلا حق سبحانه وتعالى يجي سيدنا زكريا كفل مين كفل ستنا مريم طيب. خلاص ما دام كفلها هو اللي بيجيب لها تمويل فدخل مرة عليها وجد عندها حاجة لم يأتي بها ودي شرحناها مرة في حلقة مش كده وبعدين لها أبنى لك هذا وقلنا إن فساد المجتمع ناشئ من إهمال إن أمنى لك هذا يعني فساد البيوت كلها ناشئ من إن الأم شافت ابنها معاه قلم أبوه ما جابوش ولا قالت مش ده منين شافته لابس مثلا بتاع ده اسمه ايه ده اللي بيسموه جرفت شافته لابس شراب شافته معاه مش عارف ايه شافته حاجات ما جابهاش ابوه لو قالت لي اما لك هذا كانت الامور بانت واتضحت وس- والبنت من دول تلتفت تلاقيها تقول ده زميلتي ادت لي الشرب دي ده زميلتي جابت لي مش عارف ايه ده قلم الرج ده كان مش عارف ايه ها؟ لو ان اما لك هذا استيطرت كانت البيوت كلها ايه انضبطت لو الزوجه شافت الراجل عمال جاب مش عارف النهارده ثلاجه النهارده وعارفه ان مرتبه مثلا في الدرجه الكذا مرتبه ما يجيبش الكلام لو مسكتها قالت لي الفلوس دي جايه منين؟ انت جايب دول ليه؟ ايه اللي جاي من الامن يبقى تعطيل ان لك هذا هو اللي عامل فساد في ايه مجتمع في المجتمع كله الله ان لك هذا الشاهد قامت هي قالت له ايه هو من عند الله ان الله يرزق من يشاء بغير حساب يبقى الناموس شيء ورزق ربنا شيء شيء ثاني هل هو كان الكلام ده وسكت كده الفاظ المنشود ده ما دام الحكايه ان الله يرزقني ولا شيء بغير حساب والله اديني بقى امراتي عاقر وانا بلغت من الكبر عتج ولا يمكنش نخلف اما نقول لربنا بقى ما دام بيرزق من من غير حساب الدنيا ولد قام قال ايه هنالك فلذلك ربنا بيقول هنالك دعا زكريا ربه ساعة ما قالت له كده عمل ايه هنالك دعا زكريا ربه هنالك قام ربنا قال له طيب هجيب لك ولد وهسميه يحيى الله يا الله ايش هو ده الله وهسميه يحيى تبقى تاكد الكلام ده ولا لا طب اشمعنى بقى الحكايه دي جت على ايد مريم قال لك لان مريم ستتعرض لمحنه لم تتعرض لها امراه في العالم فاراد الله ان يؤنس بشريتها حتى لا تتزلزل افكارها ويعلمها ان هي بتقول ان الله يرزقه من يشاء بغير حساب الله يبقى ربنا مش محكوم بنواميس عشان لما تبقى تولد من غير ذكر تبقى هي اللي قالت ان الله يرزقه من يشاء بغير حساب ماليش قانون الله هي اللي قالت وكافلها زكريا جرب الحكايه دي وقال له طب اديني ولد بقى فاداله ولد ومع ذلك لما قال له خلاص انا اديت لك هديك ولد اكيد يعني بيذكر ربنا مش مش مصدق الحكايه ده علشان ربنا بيعرض دي علشان يبين لك قوه ايمان الناس بالموانيس قال له يا رب انت قلت هديك ولد ده انا امرأتي عاقر وانا بلغت من الكبر عتيه قال له كذلك قال ربك هو علي هين كذلك قال ربك هو علي هين بعد ما يقول له يبشره برضه لسه ومريم قاعدة قالت ان الله يرزقه من يشاء بغير حساب وشافت يحيى جه وشافت مش عارف ايه كل ده ايناس بمين؟ لمريم علشان هتتعرض لمسألة ما تتعرضش لها امرأة ابدا قبل كده وبعد ذلك لما تيجي علشان تبشر بانه هيجي لها غلام الله تقول أنا يكون ولم يمسكني بشر برضه رجعت كذلك قال ربك هو ايه هي هي بتاعت زمان ولا لا يبقى كأن الحالة اللي دي حصلت عشان ايه ايناس ولذلك لما تمثل لها بشر سوي بالك لو ما كانش تمثل لها بشر سوي ولا انا جبت لها بلاك غلام ذكيه يمكن تسالك يمكن كان تسالك ده وانا نايم يمكن حد جه في ريحي ولا حاجه انما ربنا عبد حد يعمل لها ايه؟ الصوره بكل ما وبعدين ولدت الولد وجاتنا الحكايه العجيبه دي يبقى اذا دي ربنا بيخلق الناموس ولا لا؟ هو خالقه انما خلق الناموس ولذلك يجب ان تفصلوا الى ان الله سبحانه وتعالى حينما كرر الاصطفاء في مريم كرره لحكم يا مريم ان الله اصطفاك ما قالش ما اصطفاش النبي هي دخلت الاصطفاء ما يمنعش ان غيرها يبقى مصطفى ايضا مش كده ولا لا لو انا ما صلتش اللمت كان يبقى كلام مش كده وما جابش على لكن دي ان الله اصطفاك وطهرك وبعدين قال واصطفاك انما في الثاني قال على نساء العالمين يبقى الاصطفاء الاول اصطفاء قيمي الاصطفاء الثاني اي انك ستلدين بلا ايه ذكر ودي شاذة في نساء العالمين يبقى اصطفاء على نساء العالمين لأن قوانينهم أن يلدن برجل أن يلدن إنما أنت هتصطفي على نساء العالمين يبقى لك قانون لوحدك قانون ولذلك جاء التشخص في القصة لأن أنت لما تلاقي قصة ما فيهاش تشخص قل أن إن الله يريد ألا تتشخص يعني إن يريد أن لا تتشخص يعني يريد أن تظل بلا تشخصات علشان من الممكن أن تحدث يعني لما يقول في أهل الكهف مثلا قال إنهم فتية آمنوا بربهم ما قالش هم كان مش كده ولذلك عاد على الناس اللي هيقولوا رجما بالغيب وده يقول كذا وقال للنبي لا تستفت فيه من منهم ايه لان اصل عددهم ملوش قيمه في مغزى القصه واسمهم ايه ملوش قيمه في مغزى القصه وفي اي بلد ملوش قيمه في مغزى القصه وفي اي عصر ملوش قيمه في مغزى القصه ليه لان التشخص لو وجد بالاسماء لقال قائل هذه خصوصية لهذه الأسماء فلا تتكرر في الدنيا إنما لما يتركها بلا تشخص لا في الأسماء لا في العدد ولا في أسماء هذا الإيه العدد ولا في زمان هؤلاء الفتية ولا في مكان هؤلاء الفتية يبقى معناها إيه يريدها الله مثلا شرودا في الكون تتأتى من أي فتية بأي أسماء في أي زمان في أي مكان ولو شخصها بواحدة لامتنعت الفائدة وقيل هذا لا يصلح إلا في الزمن اللي حدثت فيه هذا لا يصلح إلا في المكان اللي حدثت فيه هذا لا يصلح إلا بهذه الإيه الأسماء أو بالأعداد إذا فالإبهام مربب لفائدة القصة يعني مزود لفائدة القصة لكن حين يريد الله التشخص يبقى معناه أنها لا تتكرر آه. ما تتكررش دي ولذلك لما حد يقول وضرب الله مثلا للذين ايه كفروا امرأة نوح وامرأة لوط ما قالوش مين هي قال لك امرأة نبي ومع ذلك استق... في- استقلت في عقيدتها وما استطاع نبي أن يهديها ولكن لم... و- وبرضه امرأة فرعون ما قاليش مين هي قال لك بس فرعون اللي ادعى الألوهية وما قدرش يخلي مراته تؤمن بيه إذا المرأة لها عقيدة مستقلة لكن لما جه عند مريم قال ومريم ابنة عمران شخصها وقال اسم ابوها كمان لانها لا تتكرر القصة الا في بس يبقى التشخص ينفي التكرر فلما يجي لك تشخص يجي يقول لك مثلا اللي هو ده الراجل عند القرنين هو مين قول له انت عايز تفسد على القران مراده لان لو كان القران يقول هو مين نقول التشخص ده هو يمنع التكرر انما هو ربنا بده يقول رجل ممكن في الارض اتاه الله ملكا واتاه الله تمكينا وكيف ساس اموره وجاب الناس الكويسين احسن اليهم والمسيئين ايه والضعفاء اعانهم هذه مثل شرود المثل شرود ده ما يعيش في التخصص ابدا لازم يفضل ايه لازم يفضل يدهم طول الزمن اذا فالحق سبحانه وتعالى حين يبدأ قرآنه بقولنا بسم الله الرحمن الرحيم يعني اتبع اقرأ ولما تيجي في اي عمل النبي قال مش بس قراءة القرآن اي عمل لا يبدأ بسم الله فهو ابتر ابتر ليه معنى الابتر مقطوع هنا. يعني منه حتة وحتة ضايعة لان حين لا تبدأه ببسم الله يمكن يصادفك الغرور والطغيان بانك انت اللي مسخر المسائل دي وانفعلت ليك او ساعة ما تذكرش اسم الله تبقى تعمل العمل وليس في ذلك الله يبقى ما عليكش له جزاء في الاخرة يبقى ان خدت عطاؤه في الدنيا فقد بطل منك عطاء الاخرة انما عايز عطاء الاخرة قول بسم الله عشان يبقى كل عمل تقبله عليه في نياتك الله كل وقل بسم الله أنه أباح لأن تزوج وقل بسم الله انجح وقل بسم الله كل حاجة قل بسم الله ما دام تدخل عليها وفي ذلك الله استحيت أن تقول بسم الله في عمل يغضب الله يمكنش تيجي دي تبقى ازاي بتيجي فإذا ما تعودتها حين تفعل أي فعل وتقوله بسم الله تقوم ساعة ما تيجي في أي عمل كده ساعة بعد تشرب الخمر تقوم الله طب حولي يعني إيه بسم الله مش هتنفع ما تجيش هسرق بسم الله خرطش بسم الله فإذا تعودت أن تقبل على أي عمل بقولك بسم الله استحيت أن تبدأ أي عمل لأنك لا تبدأ بسم الله إلا فيما أجازه الله أو أباحه إيه أو أباحه الله وانظروا إلى الرحمة من الحق بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله قال لك الله دي عشان معبود معنى معبود يعني له اوامر له اوامر يعني افعل ولا ولا تفعل فكانه بيقول لك ايه انك لما تعمل اي عمل وفي بالك ربنا هيديك العطاء دي وبعدين يديك في عطاء ثانيه في الايه في الاخره ده كلام على الاول هو ده اللي يبقى ايه مقصود وبعدين اياك ان تستحي ان كنت عاصيا لله ان تستفتح اعمالك بسم الله لأن الله مش فقود الله ما بيتغيرش على خلقه مش لما تعصاه يقول لا أنا نفضت إيدي من الواد ده أبدا فأقبل عليه بسم الله وإن كنت قد عصيت الله في شيء الله لأنه رحمن ولأنه رحيم الله
إذا فالرحمن والرحيم حيثية إقبال العاصي على أي عمل بسم الله مش لما عصي بقى يقول لك أنا عاصي ربنا أستحي إن أنا قول له لا اسمه رحمن رحيم ربنا ما بينفعلش ربنا ما بيتغيرش على خلقه ربنا مش مقود ربنا حينما شرع عقوبة أي معصية معناها إذن بأنها تقع إذن بأنها تقع فإذا كنت عصيت ربنا لكن تقول ده أنا هقول بسم الله وأنا عامل المعصية الفلانية امبارح قول لي أصل الرحمن وأصل الرحيم والمهم أن هذا الاشتقاق في رحمن وفي رحيم يجيبها من حاجة من الرحم واللي جاي من الرحمة والرحمة من الايه من الرحم الرحم اللي هو مكان الجنين من بطن المرأة شوف الحنين بتاعه ايه الله شوف الحناية بتاعته ايه فراح جايبها في البداية اللي مغميها عليه نحن ولذلك في الحديث القدسي انا الرحمن وهذه الايه الرحم اشتققت لها اسما من اسم. فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته اذا فكلمة رحمن وكلمة رحيم مأخوذة من ايه رحمة من الرحمة من الرحم الرحم اللي هو اللين اللي فيه الوسائد اللي فيه اللي مش عارف ايه علشان الايه عشان الجنة حنايا الحلوة دي يبقى اذا ربنا حنايا علينا بيعطف علينا يقول لك وان كنت عاصي برضه ما تستحيش ان تهتف باسمي حين تبدأ في اي عمل لتنا- لتمنع عن نفسك الغرور بانك صبرت عليه بذاتك بل أنت قدرت عليه بالتسخير مني وألا تحرم نفسك الثواب عليه في الآخرة فيكون عملك عمل غير أب- غير أبطل فحين يقول المؤمن بسم الله الرحمن الرحيم واكتناف رحمن ورحيم إياكم أن تظنوا أنه إذا وجدت لأن صفة الرحمة لما نقول فلان آه، عنده رحمة يعني راحم راحم فإذا قيل رحمن تبقى إيه مبالغة وإذا قيل رحيم تبقى مبالغة إياكم أن تفهموا أن صفات الله تتأرجح بين القوة والضعف فمرة يكون راحما ومرة يكون رحمانا ومرة يكون رحيما لأن صيغ المبالغة إنما تأتي في الأبيار أيوة يقال فلان عالم وفلان علام يعني أكثر وفلان علامة لأن الصفات في البشر بتتغير لكن عند الحق سبحانه وتعالى ما عندوش الصفة تضعف والصفة ايه تقوى ولكن متعلقاتها هي التي تكسر أو تقل انت تيجي تقول فلان ايه آكل كلام كويس ده العادي وبعدين تقول فلان أكون أو أكال إيه يعني أكون أو أكال أكون يا ترى بدل ما الواحد بياكل رغيف هو بياكل رغيفين ولا ثلاثة يبقى عنده مبالغة في ال- في العملية الواحدة بياكل فيها أكتر يبقى ده أكل وأكال ولا مش ضروري يمكن برضه هي كل مرة رغيف بس بياكل خمس مرات في اليوم يبقى مرة المبالغة بتيجي في الحدث نفس الواحد كأن مثلا بياكل ايه خمس رغيف أو تيجي في تكرير الحدث العادي هو بياكل في كل طاقة رغيف صحيح بس بياكل كم طاقة خمسة خمسة يبقى اسمه ايه أكون يبقى مرة تأتي المبالغة في أنه كرر المرات لكن كل مرة فيها عادية ومرة ما كررش المرات إنما كل مرة فيها غير عادية يبقى دي الصفات دي ليها تغير لكن اللي يجي ربنا مثلا يقول وما ربك بظلام للعبيد انا عايز عشان تفهم ان الرحمن دي مش ان ربنا مره يبقى رحيم ومرة يبقى راحل ومرة يبقى لا الصفات عند الله ما بتقواش بتضعف إنما تضعف وتكسر متعلقاتها المتعلقات هي اللي بتقيم رحمن لأنه بيفهم المؤمن والكافر في الدنيا يبقى رقعة الرحمة واسعة ولا لا وبيرحم رحيم بس بالآخر مثلا لأنه بيرحم المؤمنين إذا المسألة في المبالغة والصفة بتأتي مش في, في, في, في صاحب الحدث في الواقع عليه الحدث في الواقع مش ربنا بتجيء الصفات مرة تبقى قليلة ومرة تبقى كثيرة لا ربنا ما بيتغيرش إن الله لا يتغير من أجلنا ولكن يجب أن نتغير نحن من أجل الله الله احنا اللي نتغير من اجله انما هو ما يتغيرش ابدا والا لو كان بيتغير كان بمجرد عبده ما يعصاه مع النعم اللي عاملها عليه دي كان يختلف بالارض إنه هو لذلك هو قال انا مسمي نفسي حليم الله الله حليم ما بتغيرش ومسمي نفسي زي ما بقول للاخوان ستار يق- يعصاه العاصي ولكنه يحب من يستر عليه
الله مسألة ما يمكنش تيجي من متغير أبدا يتغير على خلقه لا ما يتغيرش على خلقه إذا فلما بيجي ربنا يقول ما ربك بظلام للعبيد هنا الناس اللي يدخلوا يعني في نقاش فلسفي يقول لك ما ربك بظلام حين تنفي صفة المبالغة عن واحد تبقى ما نفتش عنه الصفة الأصلية لما تيجي تقول فلان ليس بأكل هل نفيت عنه انه اكل؟ يبقى اثبت له انه ايه؟ لا اكل نفيت المبالغة يبقى فلان ليس بعلامة يبقى عالم طب ما ربك بظلام يبقى ما فيش مانع يبقى ظالم بس ها ما معناها كده بينفي الصفة المبالغة مش كده ولا لا زي ما قلنا فلان ليس بأكل يبقى يمنع انه اكل طيب ما ربك ليس بظلام ما يمنعش انه ظالم يبقى هو ظالم ما بي- ما بيبالغش في الظلم بس يقول له لا انت خدت على ان الصفه في الله تت- تتغير علوا وضعفا والصفه في الله لا تتغير علوا وضعفا الله لأن كماله غير متغير من ايه الحكاية ام قال لك هو قال له ما ربك بظلام للعبد ولا للعبيد اه يبقى لما يكون عنده طاقة يظلم ده ويظلم ده ويظلم ده ويظلم ده يبقى تكرر الحدث ولا لا آه تكرر يبقى ظلام لان الحدث ايه كتير ظلم ده لما يكون عايز يظلم العبيد ده تبقى ظلام ولا مش ظلام آه طب وإذا كان الظلم يتناسب مع القدرة ما أنت ما تظلمش إلا اللي أنت تقدر عليه يبقى ربنا إن أباح لنفسه مش هيبقى ظالم بس عشان قدرته واسعة قوي ده إن كان هيدخل في الحكاية دي ما يبقاش ظالم ده يبقى إيه؟ ده يبقى ظلام لأن الظلم متناسب مع قدرة الظالم وقدرته لا حد لها مفهوم؟ يبقى اذا الصفات في الحق سبحانه وتعالى لا تبقى يقول انها تضعف وتقل الكمال في الله واحد الا ان متعلقات هذا ال- الكمال هي اللي بتختلف قد تختلف لانها اذا تناسبت مع قدرته يبقى يبقى ظلام قوي وان تناسبت مع العدد يبقى ظلم هذا وظلم لما يجي ولد تلميذ الفصل عدد 40 وتلميذ صغير وضرب كل الفصل ولو بس زق كده زغده بسيطه كده يقال ده ايه؟ لا ضريه وان كان الضرب بتاعه ما, ما المش لوحده انما تأك- ال- الكسره دي ضرب الفصل كله ولا مسك ولا جيران معلقه جنبه برضه نقول ضريه فإما أن تبالغ في الحدث غير المكرر وإما أن تبالغ في تعدد الحدث المكرر وإن كان عاديا وإن كان عاديا يبقى إذا حين يقول حين يبدأ الله الحق سبحانه وتعالى من نقرأ القرآن يقول بسم الله الرحمن الرحيم طلب منا في القرآن وفي غيره في كل عمل ندخل عليه ندخل عليه باسم مين بسم الله لأنه هو الذي سخر لي الأشياء ولولا تسخيره لي الأشياء ما استطعت أن أسخرها لنفسي ولأن الله يريد أن لا يكون عملك هدرا عمل المؤمن فيكون كل عمل لك تعمله وفي ذلك الله ما دام كل عمل تعمله في ذلك الله يعني إن أتيت امرأتك شهوة وأنت تنوي إعفافها أو تنوي الذرية الصالحة يبقى لك ثواب ولا مش لك ثواب ولذلك قال النبي أنه أيأتي الرجل منا أهله ويبقى له ثواب يعني ياخد نفعته وشهوته يبقى له ثواب كمان وقال في بضع احدكم ايه صدقه امين بقى الراجل يؤتي اهله شهوه كده وبتاع وياخد ان ارايت لو وضعه في حرام كان يبقى عليه عقوبه ولا لا طب لما يضع في حلال ما يبقاش له عقوبه ازاي يبقى دي كل عمل من الاعمال ذات البال ولذلك كل عمل ذي بال لا يبدا باسم الله ايه معنى ذي بال جبال يعني العمل الذي تقبل عليه بفكر لو قبل الفكر تقبل عليه بفكر يبقى لازم في ايه تبدأه انما الاعمال اللي فيه كده اه من غير فكر يعني تهجم عليك بعض الخواطر ان لم يكلفك الله عنة بان تقول فيها بسم الله فهي مغفورة لك ليه لانك لم تشغل فكرك بالعمل قبل لان الانسان منه في كل شيء له ثلاث نسب النسبة الأولى نسبة ذهنية يعني أنا عطشت النسبة الذهنية اللي جت عندي إن أنا أريد طوبى ماء تبقى وجدت النسبة الإيه؟ الذهنية أقوم أتكلم وأقول أعطيني طوبى ماء دي نسبة إيه؟ كلامية لما يجي لي كوب الماء يبقى دي اسمها نسبة ايه خارجية يبقى كم نسبة عند الانسان ثلاث نسب نسبة ذهنية نسبة ايه كلامية نسبة خارجية النسبة الخارجية دي نشأت عن النسبتين ولا النسبة الخارجية ملهاش علاقة بالنسبتين اه ان كان امر يبقى نشأت عن النسبتين طب وإن قلت زيد مجتهد زيد مجتهد قبل ما أقولها جت في بالي ولا لأ وبعدين قلتها إيالك دي ليه سبب في اجتهاد زيد ولا زيد مجتهد قلت أو لم أقل آه. يبقى النسبة الكلامية والذهنية ما هيش سبب في النسبة الخارجية في الخبر إنما هي سبب في الإنشاء سبب فكل امر يحدث منك بنسبة خارجية او نسبة كلامية ولم يخطر نسبة ذهنية يبقى امر ذي- غير ذي بال غير ذي بال افرض مثلا ان انا قاعد كده واللمبه دي كده قلت ايه يا- يا- انفعلت يا ستار ما- ما قلتش بسم الله ابتعد عن مكان الخطر لان دي ما جالتش في النسبة الذهنية يبقى إذا كل أمر ذي بال يعني يمر بنسبة ذهنية أولا ما دام يمر بنسبة ذهنية أولا يبقى ده ذي بال لما يجد البال ده يقول ربنا بيقول لك ربي الفائدة منه خذ فائدته تسخيرا وخذ فائدته أجرا فإذا ما أخذت فإذا ما قلت بسم الله وأقبلت ما هو الكافر لما هيقبل على الأرض ويحرسها هتديني ولا ما تدينيش؟ هو ماشي بسم الله اللي هو ما خدش الإيه؟ ما خدش الأجر لكن المؤمن خد الإيه؟ ولذلك قال فهو أكثر يعني ناقص إذا فالحق سبحانه وتعالى يعلمنا كيف ندخل على تلاوة القرآن بسم الله الرحمن الرحيم ويعلمنا الرسول أن ندخل على أي عمل بسم الله حتى لا يكون عملنا أكثر ثلاثة أشهر